الله الرحمن الرحيم نقف لسماع انجيل المقدس انجيل القديس يوحنا وقد تبع رماته قصه معنى وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لانه لم يرد ان يتردد في اليهوديه لان اليهود كانوا يطلبون ان يقتلوه وكان عند اليهود عيد المزار قريبا فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهوديه لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل لانه ليس احد يعمل شيئا في الكفاء وهو يريد ان يكون على مثله ان كنت تعمل هذه الاشياء تصدر نفسك للعالم لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به فقال لهم يسوع ان وقتي لم يحضر بعد اما وقتكم ففي كل حين حاضر لا يقدر العالم ان يجركم ولكنه يجرني انا لاني اشهد عليه ان اعمالي شريره صعدوا أنتم إلى هذا العيد أنا لست أصعد بعد إلى هذا العيد لأن وقتي لم يحمل دعوة قال لهم هذا ومكث في الجليل ولما كان الرجل قد صعدوا حينئذ صعده أيضا إلى العيد لا ظاهرا بل كأنه في الفتاة والصبح إلى نجاة أبدية بعد ما اتكلمنا في المرات الماضية عن يسوع خبز الحياة وكان الإصحاح السادس كله بيتكلم عن يسوع الذي أشبع الدموع من خمس خبزات وسمكتين ويستطيع أن يشبعنا نحن أيضا ولما الدموع مشي وراه فابتدى يتكلم معاهم وقال لهم لأنكم أكلتم فشبعتم وابتدى يتكلم عن الكلام الحي إصحاح ستة بيتكلم عن خبز الحياة طب إصحاح سبعة إصحاح سبعة هيتكلم عن نور العالم إصحاح سبعة هيتكلم عن نور العالم يبدا الاصحاح بكلمات الكلمه كان يسوع بعد ما حصل الموضوع ده واليهود وقفوا ضده وكثير من تلاميذه تركوه ساب اورشليم وساب اليهوديه ويقول لك وكان يسوع يتردد بعد هذا في الجليل لانه لم يرد أن يتردد في اليهودية لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه عليه طب ليه يا رب أنت عايز تروح اليهودية والمسلمين؟ أصل اليهود عايزين يقتلوني طب ما أنت جاي من أجل هذه الساعة أنا مش خايف من الأكل ولا الموت طب وما ما رحتش ليه؟ لأني لم تأتي في الساعة يعني لم تأتي الساعة أنا بهرب لما يحبوا يقتلوني قبل الساعة لكن لما تيجي الساعة أنا هاجي برجلي وسلم نفسي الشيطان حب يقضى عليه كتير لكن هو ليه رسالة قبل الخلاص لأن المسيح لما تجسد تجسد لسببين السبب الأول عشان يفدينا وده مهم جدا طب والسبب الثاني علشان يكون مثال لينا يعني ايه مثال لينا يعني يعيش طفولتنا يعيش شبابنا يعيش الرجولة يورينا ازاي يتعامل مع الاحباء يورينا ازاي يتعامل مع الاعداء ازاي يتعامل مع الخاطئين ازاي يتعامل مع المتعلمين فيبقى مثال لينا عشان يقول لنا تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فده اللي عايزين نتعلم ونمشي خلفه ونختفي اثر ايه؟ خطوات نمشي ورا خطوات عشان كده احبائي يسوع هنا الشيطان عايز كان يقضى عليه من البدايه اول مره حد يقضى عليه انت اول مره حد يقضى عليه يا احبائي بهروب وهو طفل وكان حاجة من الاثنين يا يقضي على هيرودس يا يقضي على هيرودس يا يقضي على هيرودس طب ممكن يقتل هيرودس هي يسوع صحيح ما قتلش هيرودس كان يقدر يقتلوه يقدر بس لو قتلوه يبقى الرسالة اللي جاي بيها باطل ليه؟ لأن رسالته ابن الإنسان لم يأتي ليهلك بل ليخلق أنا رسالتي جاية خالص فأول واحد يقتل هيرودس قال آدي اللي جاي يخلص الناس جاي يدبحهم ذبح هيرودس يجي نقول مهروب الشرير طب ما هو جاي من أسرار قدر يخلص وقدر ما قدرش يسيبه طيب يسيب هيرودس يقضى عليه ما لو قعد هيرودس يقضى عليه ما هي يقضى على روح هيرودس ودي ما يقدرش يعملها لان هو جاي يخلص مش جاي يهلك حد مش جاي يهلك ولا بني ادم الهلاك لسه وقته جاي في المجيء الثاني الدينونه لسه جايه في المجيء في المجيء الثاني تجيب الاسرار لكن الخلاص ده مجيء الاول جاي خالص حتى لما مسكوه وضربوه وتفوا عليه وبهدلوه يقول لك كشاة فيك الى الزكي وكمع جائر طامسة امام جزيرة ظلم وتذلل اما هو فلم يفتح ايه؟ يفتح فاه ما فتحش فم وضح اه وجه الويلات اه لكن اذى حد لا بابه مفتوح للكل اه من يقبل الي لا اخرج خارجا لكن هو هرب من هروب برضه هنا من اليهود عمل ايه هرب عشان كده الكتاب يقول لك كان يتردد بعد هذا في الجليد والجليد ده رمز ليه للجهل منطقة الجليد دي منطقة الجهل واسمه جليل الأمم وبيطلق عليهم الكتاب الشعب الجالس الظلم أصل الجليد دي كل اللي فيها حرفيين عارف يعني ايه حرفيين؟ يعني صيادين وسمسرية وحدادين ونزارين وكانت عاصمة الجليل ايه؟ المنطقة عاصمة الجليل المنطقة وطبعا حيث يوجد الجهل والفقر توجد الجريمة عشان كده ما في جريمة حصلت فيك يا إسرائيل إلا وطلع منين؟ من الجليل مسكوا حرامي أصل من الجليل مسكوا مقطع طرق من الجليل مسكوا قاتل من الجليل مسك واحد بيزور من الجليل مسك تاجر مخدرات من الجليل وده حتى اللي خلى ان الراجل نسمائيل يقول في لوربس امن الناصر يخرج شيء صالح مش ممكن زي بالظبط انا اقول لكم المسيح اتولد يعني نعتبر في زماننا هنا في مصر تقول المسيح جه فين؟ اقول لك في البطنيه تقول ياه مش لاقي غير البطنية والسن اتولد فيها مكان المخدرات فحتة موضوع حتة في نظر إسرائيل موضوع والعجيب يا أحبائي إن كل شد فيك يا إسرائيل خرج منه نبي ما عدا الجريمة حتى لما نقولوش هيبتدي يتكلم لما جه يدافع عن المسيح قال له قرارك ايه؟ مقطع فين؟ أليس الكتاب المقدس فيه نبي نبي طلع من الجليل؟ لما ما فيش نبي طلع من الجليل هيطلع المسيح من هناك. أتاب ربنا حافظ الحتة دي عشان يطلع من أكبر حتة موضوعة عشان يتحدث شر ويستطيع أن يحوله إليه. عشان كده ايه هو مش من المنطقة أصلا بصراحة مش من المنطقة هو يهودي من بيت لحم منطقة يهودي بس لما رجع سكن في النصارى وخد الجنسية بتاع النصارى واشتغل نجار وبقى راجل حرفي من الحرفيين وصعد ظهر منين؟ من وسطيهم. عشان كده لما يجي يقول لك يتردد في الجليل، الجليل رغم ايه؟ الجهل. يا بس الجهال. بس مش الجهال طب ما ياما فيه ناس جهال ويروحوا جهنم، لا اصل في جاهل وحامل نفسه انه احكم الحكماء اصل فكر الجاهل ده بيقول لك لا ده عايز بس الجاهل اللي عارف انه ايه؟ انه جاهل ويا بخت المتعلم اللي حاسس انه ايه؟ جاهل ويا ويل الجاهل اللي حاسس في نفسه انه ايه؟ متعلم عشان كده ليه حق ليه حق اساس لما يقعد يكلم ربنا عشان يقول له ايه؟ يقول له صرت كبهيم عندك صرت كبهيم عندك ولكني دائما معك بهيم اه بهيم ليه بتقول كده يا سهل زي اللي مش عارف مصلحه نفسه وده السبب اللي خلى عروس المسيح تقول له ايه اجلسني وراك شدني وراك اصل البخيل ما بيحكوش معاه البخيل بيعمل ايه بيشدوه شدني اصل انا مش عارف مصلحه نفسي كل ما افكر لنفسي واقول ده الصح اوقع نفسي في حفره اطلع من حفره اوقع نفسي في جحيره وواقع من خطيه لخطيه ومن شر لشر ومش عارف اسلك كويس ومش عارف اعمل ايه عشان كده واحد بعد سؤال ما جاوبتوش يقول لي انا عملت كل الشرور واعترت ناس كتيره ووقعت فتيات في الخطيه قال ربنا يقبل توبتي او او او او حتى لو خالد يقبل توبتي هو جاي دلوقتي بس تعالى حس بجهلك حس بخطأك هو مش جاي علشان اللي هيهلك ده جاي اللي هلك جاء لكي يطلب ويخلص ما ايه ما قد هلك وحلوه كلمه يتردد كلمة جميلة يتردد على الجميل لكن لا يتردد على اليهودية يعني يجي يتردد على الناس اللي يقفوا قدامه خايفين اقف كده وقول يا رب انا بهدلت نفسي بوظت صورتك فيا يا ما خدت قرارات ومشيت على الكلام يا ما وعدتك وخليت فيك يا ما ضحك عليا ابليس وجرني يا ما عملني كيشة ومسح فيا الارض يا ما صف اعضائي وبهدلها وجعلها الاف من الجسم انا بصرخ لك من قلبي انا بقول لك يا رب انا جاهل يقول لك كل ما انت جاهل اجيبك مرة لا مرة واثنين وثلاثة هتردد عليك طول ما انت بتصرخ هتردد عليك اتردد على الجاهليه لكن مش هتردد على اليهوديه الناس المتعلمين المتنورين اللي عارفين يقدروا يصلحوا نفسهم بنفسهم انا ما بشتغلش معاهم انا بشتغل مع الانسان اللي يقول لي انا ولد حماري انا فشلت يا رب على فكره لما بتيجي تصلي تعمل ايه؟ اول حاجه على حالك في مدارس الاحد لما تيجي تصلي تعمل ايه؟ ترفع كبير صح ليكن رفع يدي طب رفع الايدين علامة ايه؟ التسليم لما الواحد يفشل يرفع ايديه ولما الواحد يتأذن يرفع ايديه حتى في الحرب لما يبص يلاقي نفسه قدام الاعداء ومش قدهم يروح عامل ايه؟ يرفع ايديه محدش يضربه يرفع ايديه علامة الفشل ويرفع ايديه علامة التسليم ويقول سلمنا فصرنا نحن عشان كده يسوع من اول الانجيل عايز يشاور على حاجة ان يسوع يتردد على الجليل لكن لا يتردد على اليهودية واورشليم ليه؟ لأن اليهود يطلبون أن يقتلوه أنا بعتبر ان اورشليم الارضيه رمز للعقل بتاع الانسان اورشليم الارضيه رمز للعقل بتاع الانسان وياما بعقلك بتحب تقتل يسوع تقول انا اقتل يسوع ايوه تقتله جواك عايز تخرجه من جواك هو انت كون تسلم نفسك لابليس وتمشي في طريق ابليس يعني معناها فعلا انك ايه؟ انك عايز تنهي يسوع من حياتك. صح ولا لا؟ عايز تنهي يسوع من حياتك؟ عايز تقتل يسوع فيك؟ يريدون ان يقتلوه. هيقتلوه بس في الساعة المحددة. لكن شرط حاجة جميلة. وكان عيد لليهود عيد المظاهر قريبا يبقى الاصحاح السبعه كان فيه عيد ايه؟ المطار هل بتجرى مصغرة على أعياد اليهود اليهود عندهم تمعيد سبع أعياد عشان تبقوا عارفين سبع أعياد آخر عيد فيهم عيد إيه؟ في المطار أول عيد عيد الفطر وتاني عيد عيد الفطير وثالث عيد عيد البكورة ورابع عيد عيد الخمسين لغاية دلوقتي كان من أربعة وفي ثلاثة ما حصلوش خامس عيد عيد الأبواق سادس عيد عيد الكفار سابع عيد عيد المضار ودول لهم رمز يا ريت تحفظوه العيد الاول عند اليهود عيد الصبح اللي هو فرض المسيح عيد الصبح المسيح ده فرض عيد تسمى لله كان بعد عيد الصبح عيد ايه؟ الفطير ايه راح الفطير؟ لازم الفطير لازم الخمير والفطير اللي هو العجينه اصل دايما الخمير رمز ايه؟ للفطير للشر والفطير رمز ايه؟ للخير عشان كده بمجرد ما المسيح اتصلب ومات شال خطيتنا الدفن يبقى دفن خطيتنا يبقى عشان كده يقول لك عيد الخطير على طول يبدا مباشره بعد عيد ايه؟ خطيتنا اندفنت بعد عيد ايه؟ الصلاه. في ثلاث ايام سموا الاعياد الثلاثه عيد الفطر صلاه المسيح يوم الجمعه عيد الخطير يوم السبت دفن ايه؟ خطيتنا عيد الثالث عيد ايه؟ عيد البكورة اللي هو عيد ايه؟ ليه سموه البكورة؟ قد قام المسيح من الأموات وصار بكورة للعالمين. أما كده بقى عيد البكورة، عيد القيامة، ثلاث أعياد ورا بعض. عيد البكورة، إيه عيد البكورة؟ يقول لك عيد البكورة يكون القمح كبر وكبر فتجيب حزمتين قمح خبز وترددهم على مسرح المحرقة بتعلقهم بالنار بتعلقهم بالنار يا ده عيد البكورة يتحرقوا بالنار ما المسيح اتحرق من النار وقام من الأموات بعد أن تحرق خطايانا فيه والبكورة ده العود الأخضر وهو قال إذا كانوا قد تعلق بالعود الأخضر هكذا كانوا كان بإيه؟ يقول له بعد عيد البكورة تعد سبع أسابيع وفي سبت أو في غد السبت السابع يعني سبع أسابيع كان يوم وفي غد السبت السابع يعني يوم إيه؟ يوم الخمسين تعمل عيد اسمه عيد الخمسين وده عيد ميلاد الكنيسة خلوا له روح والعيد الوحيد ده عيد الخمسين يقول له الجيش فيهم رغتين خميس اول مره يتقدم فيهم الخمير ممنوع يتقدم الخمير في الهيكل بتاع اليهود ما عدا حكايه ايه؟ الخمسين واشمعنى رغبتين؟ للامم واليهود والاثنين فيهم خمير اه الاثنين فيهم خطيه اليهود بالناموس مدانين والامم من غير الناموس هالكين والاثنين يقول عنهم الجميع ذابوا وفسدوا واعوزهم نصر الله ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد عيد ميلاد الكنيسه ده يوم الخمسين طيب في عيد بقى رقم كام؟ خمسه لغايه دلوقتي مضوا اربع اعياد لكن الخامس لسه فضيل صديق يعني مضوا اربعه اربعه سبعه فضيل كام عيد؟ فضيل ثلاثه لسه ما حصلوش العيد الخامس عيد الابواب وده عايز الابواب ده ايه؟ ده يوم ما يجي المسيح يخطب الكنيسه لان الكنيسه ليها بدايه وليها نهايه تبدا في يوم الخمسين وترسل انها تخطب على ايه؟ على الوحاده هي والروح القدس الروح القدس موجود هنا عشان كده في اخر سفر الرؤيا يقول لك الروح والعروس يقولان تعال الروح والعروس يقولان ايه؟ تعال يبقى هنا لسه بيجي يعمل بينا في عيد عيد الابواب عيد الابواب ده احنا منتظرينه في تسليك الاولى اربعه يقول لك لان الرب نفسه وجوه شاب صوت رئيس ملائكه وابوك الله ويقول لك عند البوك الاخير سيتم رضا الله ايه هو؟ ايه بياخد بنيته؟ عيد الاموات ده احنا منتظرين ايه عيد تاني؟ يلا عيد الكفاره ايه الكفاره؟ ايه الفرق بين الصدق والكفاره؟ اصل في ذبيحتين بيقدموهم اليهود ذبيحه المساء والذبيحه ايه؟ الصباح صح صح صح معايا في الحته دي في ذبيحه مساء وذبيحه ايه؟ صباح المسيح لما اتقدم في الصبح اتقدم ايه؟ في المساء عشان كده حتى احنا لغايه دلوقتي بنقول ياخد رفع يديه كذبيحه ايه؟ مش صباحيه طب ايه الصباح؟ الصباح اللي هو قرب مجيء المسيح الثاني علشان يجي المسيح الثاني مش هيجي الا لما اليهود يؤمنوا بيه وعشان يؤمنوا بيه لازم يدخلوا بلطفة ايه؟ النار هيستهزلوا بهدلة ما حصلتش هيستهزلوا بهدلة ما حصلتش وعندما يستهزلوا ويدخلوا في الضيقة واسمها ضيقة يعقوب عينهم هتتفتح ويؤمنوا بالمسيح بمجرد ما يؤمنوا بالمسيح يقتلهم وده اسمه ايه؟ كفار اصل دايما لما بيدخل السجن ويقابل عقوبة اول ما يسمع يقولوا له ايه؟ كفارة انتوا بقى في الكنيسة ما بيقولكمش كفارة لانك انت مش هتأدي عقوبة المسيح أدى العقوبة عنك كل منا كنا واحد بطريقه والرب وضع عليه احنا جميعا تأديب كلامنا على ايه؟ على هو هو اللي كان التأديب علشان كده عيد الفطر ده لينا احنا للكنيسة لكن عيد الكفارة ده لمين؟ لليهود ده لسه ما حصلش إن ما كانوش يدخلوا في الكفارة إن ما كانوش يدخلوا في النار النار الصعبة اللي هتنزلهم واللي هتتعبهم وفي الآخر تتفتح عينهم زي مين؟ زي أولاد يعقوب. أولاد يعقوب يا أحبائي أول ما سيد أبو نصر قال لهم إيه؟ كلكم دواتير ارموهم في السجن. عارفين أول ما أرموهم في السجن بيعملوا قال لهم إيه؟ آه أهو دلوقتي ربنا بيشارككم بدم أخوكم يوسف اللي انتوا يعتبرون أول ما قال لهم الله يطالبكم بدم يوسف موافقين على انه دمه علينا وعلى اولادنا ومش معترفين بيه عارفين اول ما نبتدي عليه الولاد يبكوا عليه كما تأتي أم على إيه؟ على وسيلة ويقولوا إيه؟ شوفوا اليهود يقولوا إحنا في الأيام نحن قد حسبناه يعني استفدنا انه صابر ومظلوما من الله يعني استفدنا ان الرجل ده ملعون ربنا اللي قتله وهو مجروح لاجل معصينا ومسحوق لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحضوره شقينا هتنفتح عينيهم اول ما تنفتح عينيهم ينتهي العالم اول ما ينتهي العالم العالم كله هيبقى مثل مين مثل عالم النبي سعيد ايه المطار اخر عيد عيد الملك عيد ان لما نسمع صوت بيقول خسارة ممالك الارض كلها للرب والمسيح جايين هنا بقى في عيد المزار وعايزين نصحى هما ما يفهموش ان هو عيد المزار اصحى قال لهم ليه؟ ليه ده؟ هو عيد المزار يقول لك هنا ايه؟ فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهوديه لكي يرى ايضا تلاميذك اعمالك التي تعمل لانه ليس احد يعمل شيئا في الخفاء وهو يريد ان يكون ايه؟ علانيته إن كنت تعمل هذه الأشياء فاظهر نفسك للعالم. ما هظهر نفسي وهظهر نفسي في عيد المطار بس لازم علشان أظهر نفسي في عيد المطار أنتوا جايين لي أخي عيد لكن لازم أبتدي في إيه؟ بأول عيد انا هقعد وشايف بس مش شايف المزرعه هقعد شايف ايه؟ شايف الصدق هتقدم الصدق ايه ده المنظرها في نفس العالم ده في اخر العالم هم مش فاهمين حاجة واللي بيقرا الانجيل دلوقتي يمكن يكونوا مش فاهمين ايه يقصد بيه يقصد بيه ايه عشان كده بيقولوا ان الروح افضل نفسك في العالم
ربانية
وانا جاي عشان اثبت وجودي انا مش جاي عشان اظهر نفسي ولا عشان امجد نفسي انا جاي علشان امجد ابي انا جاي امجد ابي اصل لو حبيت امجد نفسي يبقى رجعت الكلام لان كلامه احلى نفسه واخد صوره ايه؟ عقل
وفعلا قدر يمجد الآب يقول له أيها الآب أنا مجدتك على الأرض انا اللي مجدتك على الارض انا اللي مجدتك واظهرتك جئتكم باسم ابي طعامي ان اعمل مشيئه ايه الذي ارسلني واتمم ايه واتمم عمله هم بيقولوا له اظهر نفسك للعالم طب اخواته بيقولوا له كده ليه اخواته مش يعني اخواته بجد اخواته اللي هم اولاد خالته اولاد الخاله واولاد العم واولاد الخال واولاد العم في الجهود لكن النهارده يسموهم ايه اخوات اخوات زي عندنا في الصعيد زي دلوقتي العمام يسموه اب يقول لك يقول العم يقول لك ابوي فلان ابوي فلان فلما تروح لواحد يقول لك ابوي فلان تقول له انت ليك اب لا كل عمامي في درجه ايه؟ ابويا ده ابوي فلان وده ابوي الصغير يعرف الحته دي ما يقولش عمي فلان عمي دي بيقولها للغريب الراجل اللي في سن ابوه غريب يقول له عمي لكن الراجل اللي هو اخو الاب او ابن عم الاب يقول له ابويا فلان فهنا لما بيجي يقول لك هم بيقولوا اخواته الكتاب بيقول لك ايه حلوه هنا لان اخواته ايضا لم يكونوا يؤمنون به قال ايه هو اخونا معجزاته بصراحة تفرق من حيث معجزاته تفرق عن المعجزات محسن لكن من حيث المسألة اترفض تطبيق وعشان كده عرفت الذروة والذهب ولهذا هو مرة ليس نبي بلا كرامة لكن وطن قلنا لما تربى هنا وسط الشعب وعيل صغير وزاج وزعم تبص تلاقي ناس الغرب يحترموني لكن القريبين برضه ما زالوا ينظروا لي ان انا العيل الصغير عشان شافوني في القدس وشافوني في محل النجارة وشافوني وانا نازل شايل شباك ورايح اوصل العارف لبيت فلان وماسك مش عارف طبلية ورايح اعملها ورايح اوصل حاجة فلان بقى عاد حرف من الحرف دي فقال ايه بقى؟ هيقعد يساعدنا ليه؟ احنا نعجل بالفايدة احنا اخواته جايب لنا القبائح لان بيقول في الايه انهم كانوا يعتبرونه اخواته كمختل العقل كانوا بيعتبروه مجنون انا ازاي يجيب لنا قبائح ويخلي العيله رفقه الطين طب نقتله طب ما احنا ناكل من شتانا لا احنا نخليه يقتل نفسه فجوه قالوا له ايه؟ اظهر نفسك روح وسلموا الناس تؤمن فيه قال لك هيروح هناك مش هيرجع هيروح هناك يقعد يبشر في وسط الناس دول ودول ما, ما عندهمش عاملين مش هينفعوه فاحنا نبقى خلصنا منه وهنبقى ضربنا عصفورين بحجر انجلبهم وبقى هو ملك العالم بقى قريبنا هو ده ملك العالم ونعنفوا عليه يبقى راح واتدفن وانتهت ونخلص من المشاكل هذه القرار وادي مسيرة القرار جايين يصيروا عليه انت مالك يا اخويا جاي هنا في الجليل شوية القرى الصغيرة روح العاصمة هناك هتلاقي عيد المزار والناس اللي موجودة في الهيكل 2 مليون 3 مليون قاعدين يحضروا العيد اطعن في وسطيهم واتكلم قلبكم عليا فقال لهم يسوع أن وقتي لم يحصل بعد في فرق بين في آيات يقول لك أن ساعتي لم تأتي بعد وأن وقتي لم يحضر بعد في فرق الاثنين كتير ساعتي يقصد بيها ساعة موت لكن وقتي يعني وقت الملك يعني وقت عيد المزار الوقت لسه ما حضرش وقت ان اطلع اليهودية واملك على اورشليم واملك على بيت داوود الى الابد لسه ما حضرش لكن ساعتي اللي هي ساعة ايه؟ صلاة عشان كده عشان تفهموها وانتوا بتقروا إن وقتي لم يحضر بعد أما وقتكم ففي كل حين حاضر انتوا وقتكم حاضر يعني إيه وقتكم حاضر أصل انتم العالم وروح العالم هي روحكم والعالم عمره ما يقف ضد واحد في صفه العالم عمره ما يقف واحد في صفه شوفها في اي حته في وظيفه من الوظائف الكل حراميه وتدخل تبقى حرام العمر ماشي لكن تدخل تبقى امين يقلعوك ليه؟ اصل بتشرب ضد حياتك لوحدها بتشرب ضد حياة البر ضد حياة العالم حياة البر ضد حياة العالم عشان كده هو بيقول لهم ايه وحدي مع بعض اما انتم فوقتكم حاضر ودي تعرفكم حاجة مهمة جدا ان طول ما العالم ضدك يبقى انت ضعيف والعالم عظم لك يبقى انت غلط افهموها واحفظوها عشان كده بيقول يسوع ابن سراء يا ابني إن أعددت نفسك لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجارة إن أعددت نفسك لخدمة الرب فهيئ نفسك للتجارة اوعى تفتكر في يوم من الأيام عشان تنادي بالحق العالم هيعظمك لا العالم هيطلبك لأن اللي نادى بالحق طلب وأنت مش أحسن من سيبك اللي طلب عشان كده هنا بيقول لهم إيه؟ إن وقتكم في كل حين حاضر خلي بالكم هنا لا يقدر العالم ان يبغضكم ليه ما يقدرش يبغضكم لانكم انتوا حته منه انتوا عالميين العالم ما يكرهش العالميين ابدا ما يقدرش يكرهكم لا يقدر العالم ان يبغضكم ولكنه يبغضني انا ليه لاني اشهد عليه ان اعماله شريره عشان كده تيجي تقول لي ارمي ارمي المسيح في حياته ليه بيشوف تجارب؟ ليه بيشوف تجارب؟ أعرف إنسان عندنا من مكتب البلد كان ماشي عربي كل الشرور يصنع كان بيقول على نفسه أنا الشيطان متجاوز ومجرد ما المسيح امتلك حياته والنعمة غيرت حياته قامت حريقة المخازن بتاعته اتفتت على الدار مليون وبقى على حاله لدرجة ان غالبية التقوى قالوا ليه الشخص ده يعمل ايه؟ هيستلم يا رب وهو بيلعب قمار بيشرب مخدرات ويعمل كذا وكذا وكذا كان الخير تجيبه المكاتب ورا بعض ورا بعض وطبعته ويكسر ويكسب والافات تيجي اصل العالم ما يقدروش يحب لما قبل المسيح قال الله انت بتقول انا سايبه المسيح طب انا هسحب اللي انا بتقول حصلت الخفاء كانوا خايفين عليه ان يرتد لكن هو كان ممتاز ده خرج من التجربة عن الكريم مسؤول انا جاي ومسؤول على وعدك وعناية تنظر لمجدك واثق فيك وبقوة حبك انت الهي صادق وعدك وبيقول فيها زمن الضيقة زمن محدود مهما ليل وحزن يسود انا مستني فجر جديد يوم ما اتحقق الموعد فطلع بحاجه عجيبه فهنا دايما نفس الوضع انتوا وقتكم حاضر العالم ما يقدرش يكرهكم لكن يكرهني انا ليه؟ لاني بشهد عليه ان اعماله شريره ما تزعلش لما المسيح يظهر في حياتك والناس تطور وتقف ضدك واللي يتريق عليك ويقول لك يا عمي انت جيت خنفاوي كده ودرويش وخدنا على جناحك وعمل لي من السماء ونسيت ونسيت اوعى تزعل ولا اللي يتريق عليك يضايقك ولا اللي يهددك يضايقك ولا اللي يخوفك يضايقك ما تخافش وما تفرطش وما تترعبش هو بيقول لهم انا وحدي لم يحضر لاني اشهد ان اعمال الشرير اي واحد يروح في حته جسد ايه؟ حتى لو مشيت بكلامك بسلوكك اصلا انا قاعد مكتب من المكاتب كلهم سايبين وسيله وانا داخل عايز بامانه المسيح من غير ما اجيب هم حريه لكن يقول يعمل ايه؟ الجدع ده ما ينفعش لازم نخلع ليه؟ اصل بيصحي ضميرهم ووجوده بيقول انه ده انضف من غير ما يتكلم من غير ما يتحدث فده لازم يتكلم هنا لازم يتخلع من الحته دي عشان كده انا لما يسوع بيقول انا اشهد اني عملت اصعدوا انتم الى هذا العيد انتوا اصعدوا اطلعوا العيد زي ما انتوا عايزين انا لست اصعد بعد الى العيد لان وقتي لم يكمل بعد العيد ده مش هصعده ليه؟ لان وقتي لم يكمل بعد قال لهم هذا ومكث فين؟ في الجليل لكن في حاجه ولما كان اخوته قد صعدوا قالوا له صحابه حينئذ صعد هو ايضا الى العيد طب انت مش قلت مش هصعد؟ اه طب بتقول كلام وتتصرف تصرف تاني قلت اصعد من العيد وانت تصعد طب مش ده في كلام على الرغم من من المره الجايه الله قال ان يبارك حياتكم ويمتعكم بالنعم ويعطينا ان نحيا لتنزيل اسمه والرسول حتى يعمل فينا وبيننا وكل من وسلامه من الان والى
محتاج لقلب حنون